السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم اهد قلوبنا اللهم اصلح قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم احيي قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم نقي قلوبنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا اللهم ثبت على الايمان قلوبنا امين امين امين امين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هنا المدرسة الربانية وهذا فرع التزكية منها وفيه شرح منازل السائرين معذرة لهذا التعديل شرح منازل السائرين ونحمل معها اقتباسات من كلام ابن القيم في المدارج لأن أنا بحبكم في الله بعض الناس قال إن الترتيب اللي أنا عامله ده مش هو ترتيب منازل السائرين ولا ترتيب مدارج السالكين امال ده ايه فالحقيقة ان منازل السائرين للهروي هو مشروع العمر بالنسبة لي اعيش معها وحاولت بقدر الامكان لا شك ان الامام الهروي امام في الصوفية ومنهجه فيه آه بعض المخالفات التي اعتذر عنها ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج وقال صريحا وشيخ الإسلام الإمام الهروي صاحب المنازل وشيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه ورد عليه في بعض المواقف فالشاهد أنا أردت أيها الإخوة وهذا آآ آآ هدف من أهدافي منذ بالضبط سنة 1986 بالضبط من 1000 من سنة 1986 ميلادية وانا جعلت التزكية همي وعلم القلوب هو كل آه، آه، علمي وبحوثي وتركيزي ودعوتي الى الله عز وجل من 1986 يطلعوا لهم كام سنة دول مش عارف مش مهم المهم يعني ان آه، ساعتها قرأت كثيرا في كل الكتب ولكن استولى على آه، همي كتاب مدارج السالكين لابن القيم سنين طويلة قول لحد سنة 2000 وبعدين عند سنة 2000 دايما نقول ايه اغصد البحر وخلي القنوات طب ما تجيب الاصل بقى اللي بيشرحه ابن القيم في المدارج نجيب الاصل اللي هو المنازل فبدأت فعلا اذاكر وادرس كتاب منازل السائرين للامام الهروي ووقفت على القضية الرئيسية اللي آه، آه، جعلت منازل السائرين آه، لا يصلح ان انا اقول لحد اقراه وهو ان الامام الهروي ودي نقطة برضو خلينا نتعلم منها ونستفيد منها الامام الهروي امام استولت عليه فكرة الفناء فموضوع الفناء مستولي على ال- ال- منهجه في الكتابة وفي التعبير وفي فالفناء بعض اهل السنه جعله الحلول والاتحاد وابن القيم طول كتاب مدارج السالكين ينفي عن الامام الهروي هذه الفكره انه ما بيقولش بالحلول والاتحاد لكن كلامه مشعر بهذا احنا قلنا الحق حب الينا من اي احد فلذلك مسكت انا بقى منازل السائرين وبدأت أقرأ وذاكر وأبحث عن شروحه و... وطبق واشتغل ففكرت وبدأت أكتب إتحاف الربانيين بسلفنة وتعصير منازل السائرين للهروي سلفنة يعني جعله سلفي وتعصير يعني جعله عصري قد يكون التعبير مش... ماشي سميها عديها بقى وخلاص انا بقول بتوع اللغة عدوها وخلاص سلفنة يعني جعل هذا الكلام كلام الامام هل- الهروي سلفي وتعصيره جعله عصري وفعلا رجعت الميت منزلة وقعدت صياغة المشكلة في الدرجة الثالثة وجزء او بعض اجزاء من الدرجة الثانية لكن الدرجة الأو- الأولى غالبا ماشية هو مش هنتكلم دلوقتي بقى عن آه، منازل السائرين لكن خلاصة الكلام ان انا لما بدأت بقى الصياغة بدأت ترتيب جديد مناسب للمشي يعني انت لما تيجي تلاقي آه، آه، في- في في منازل السائرين للإمام الهروي عامل ايه ال- ال- الأول اليقظة بعدين التوبة وبعدين المحاسبة لا مشيناها احنا موضوع تاني كمثل السير الحسي والمرة اللي فاتت شرحنا منازل السائرين على السبورة والفكرة اعجبت كثير من الناس وبان موضوع منازل السائرين فقلنا نكمل النهاردة برضو مرة تانية على السبورة وطالب بعض الناس ادينا فكرة بس عن كل منزلة من المنازل ما عنديش استعداد اراجع 458 حلقة في حلقة او في نص حلقة فلذلك هنشير النهاردة اشارة ده الترتيب اللي انا رتبته الترتيب الجديد اللي هو اليقظة وناخد فكرة بقى بالمرة اليقظة اللي هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين خلاصتها خلاصة منزلة اليقظة وجوب خلع العادات وجوب خلع العادات انت تيقظت صحيت اول حاجة انخلع بقى من ماضيك الاليم وخليك راجل جديد مخلوق جديد كتير كنت اشير اليها في الحج اللهم ارزقنا الحج والعمره يسر ودبر لنا امر الحج والعمره اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة اللهم قونا واعنا على امر الحج والعمرة اللهم سخر لنا الطيبين من عبادك الذين يساعدوننا على امر الحج والعمرة آه دايما اقول في الحج ان في اخر يوم عرفة وكل الله ملكا بعرفة يدفع في ظهر الحاج ويقول له استقبل عمرك فقد غفر لك ما قد مضى اللهم اجعلنا منهم استقبل عمرك فقد غفر لك ما قد مضى يعني ابدأ بقى تاريخ ميلاد جديد عشرة ذي الحجة تاريخ ميلادك الجديد هنا دي اول ما تصحى ده ايه تاريخ ميلاد جديد ولد قلب جديد اللي هو انزعاج القلب روعة الانتمام ركضة الغافلين قلب اتولد خلع العادات خلاص ما بقالكش عادة بقى اللي من عاداته انه بيتكلم كتير ان هو بيحب ينام كتير انه بياكل كتير ان هو آه بيصلي بسرعة ان هو العادات دي كلها تتخلع ان هو بيصلي كل صلواته بقصار الصور ان كل سجود وركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى لا لا لا لا لا لا لا ده هيبقى انسان جديد خلع العادات وجوب خلع العادات نمرة اتنين اول ما يتيقظ اول حاجة يعملها ايه زي ما قلنا كده ان هو صحي من النوم قعد على حرف السير كده بيفكر هعمل ايه بقى النهارده هو دي الفكرة قلنا الفكرة في ثلاث حاجات في معاه في اول حاجة في اسماء الله وصفاته لان اول شيء واهم شيء في الطريق الى الله معرفة الله انك تعرف ربنا عشان كده الفكرة اول حاجة في الاسماء في اسماء الله وصفاته دي نمرة واحد معرفة اسماء الله وصفاته وقلنا خلي بالك ان المنازل دي مرتبطة ببعضها مكملة لبعضها متممة لبعضها فمعرفة اسماء الله وصفاته دي انت مش هتفهمها الا هناك في الاعتصام هتفهمها هناك عشان تعرف ان الاعتصام صون الارادة قبضا ان دماغك تبقى تحت السيطرة ما تشتش يبقى انت هتفهم معنى الاسماء والصفات لما دماغك ما تشتش في فكر الاسماء والصفات ده هتنضبط انضباط سلفي ازاي افهم الاسماء والصفات ده اول حاجة في الفكرة الفكرة في اسمعاني اسماء الله وصفاته وديك ثمرتها تعرف ربنا وتحبه يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعف عنا والفكرة في لطائف الصنعة وهي تسقي زرع الحكمة والفكرة في معاني الأعمال والأحوال تفهم الصلاة والصيام والزكاة عديت من اليقظة للفكرة من الفكرة للبصيرة أما تفكر وتعرف اسماء ربنا وصفاته أما تفكر تثمر البصيرة تقول كده مين اللي نور النور ايه ده وانا كنت عايش فين قبل كده تبدأ البصيرة ان انا شفت الامور على حقيقتها اللهم ارنا الامور على حقيقتها لما تحصل عندك البصيرة تعرف قيمة الفلوس انها ملهاش اي لازمة في الدنيا تعرف الفرق بين لذة الركوع ولذة السجود ولذة الذكر ولذة تلاوة القرآن فتعيش في عالم آخر غير اللي انت كنت عايش فيه البصيرة ان انت ترى الامور على حقيقتها فتنتقل بالبصيرة وان البصيرة ما يخلصك من الحيرة ما تحترش بقى خلاص تبقى فهمت ثم تنطلق باليقظة والفكرة والبصيرة قلنا مش معنى خلصت اليقظة يعني خلاص انتقل بالفك... باليقظة والفكرة والبصيرة الجملة الثلاثة مع, ب... مع دول للقصد لان البصيرة دي الفكرة ان انا عرفت اسماء الله وصفاته عرفت ربنا البصيرة عرفت افهم الاسماء والصفات يبقى كده عرفت توحيد المقصود عرفت توحيد ربنا اللي انا هعبده القصد توحيد القصد اللي هو الصدق بقى ان انا اعرف انا عايز ايه من ربنا اللي انا بعبده ده اللي هو ازماع القلب على التجرد لله يبقى انا عايز ايه من الدنيا ربنا عايز ايه من ربنا رضاه والجنة انتقلنا باليقظة والفكرة والبصيرة والقصد الكلام ده كلام ماشي واحدة واحدة علميا احوال قلبية لازم انتقل بقى الى تحقيق اللي انا عملته ده في فرق بين الكلام والتحقيق قال له ايه كيف اصبحت يا حارثة قال اصبحت مؤمنا قال ان لكل قول حقيقة فما حقيقة ايمانك هي دي بقى ان يبقى علمك على التحقيق ان انا حققت اللي انا عايزه دي منزلة العزم لتحقيق القصد طوعا او كرها علماءنا يقولوا ايه من انتظر ان تواتيه نفسه على الخير عفوا فسوف يطول انتظاره فلا بد ان تحمل نفسك على الخير كرها بمعنى يجي يقول له واحد هتقوم الليله الليله دي قول بلاش الليله دي النهارده انا تعبان شويه اما يبقى في يوم كده ابقى نايم بالنهار ومريح ومزاجي رايق ابقى اقوم اهو ده عمره ما هيقوم اما تقول له النهارده تصدق يقول والله انت شايف الظروف اليومين دول والفلوس ضيقه والظروف صعبه وال... والسيوله ناقصه وان شاء الله يعني ايه نروق الدنيا كده بس نخرج من عنق الزجاجه ونظبط نفسنا وبعد كده هتصدق صدقه جامده عمره ما هيتصدق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة خير الصدقة وأنت وأنت فقير شحيح تؤمل الغنى وتخشى الفقر هي دي الصدقة ان انت يبقى ما معكش وعلى قدك ويدوبك وتؤثر الله بشيء من مالك فيبارك لك ويرضيك هو ده خير الصدقه خير الصدقه لما كان عن ظهر غنى لما يبقى الانسان معاه فلوس كتير ويتصدق اه ده شيء عظيم جدا لكن اللي ما معاش ربنا قال كده ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون الشاهد ان القصد العزم تحقيق القصد ان انا احقق بقى المنازل دي وسمينا الخمسة دول اللي هم اليقظة والفكرة والبصيرة والقصد والعزم المنازل الخمسة الأساسية ده الأساس اللي برتكز عليه عشان ننطلق بشيل الخمسة دول مع بعضهم بعد ما حققت القصد طبعا أو كرها وانتقل بقى أقف بعد ما أنعم ربنا عليا باليقظة بعد ما ربنا أنعم عليا بالفكرة وعرفني بيه جل جلاله بعد ما ربنا انعم عليا بالبصيره وشفت الحقيقه بعد ما ربنا اكرمني بالقصد وعرفت انا عايز ايه تحديدا بعد ما ربنا اكرمني بالحزم وان عندي عزم ان انا احقق كل ده اجي اتحاسب بقى بعد النعم دي انا شكرتها وعشت بيها ولا انا لسه بلعب هي دي المحاسبة أن تقايس بين نعمة الله الخمسة دول وجنايتك إنك بعد كل ده تعصيه وتغفل عنه وتنصرف عنه وتنشغل بغيره ويتعلق قلبك بغيره ثم إذا اتحسبت أتوب بقى هتوب هي دي قضية اللي يقول لي أتوب من إيه أتوب من إيه هي دي قضية التوبة ربنا قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ربنا سبحانه وتعالى قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون فقسم عباده إلى تائب وظالم يا تائب يا ظالم تائب تبت تبت فإذا مررت من المحاسبة إلى التوبة تنتقل إلى الإنابة الإنابة تختلف عن التوبة في إيه التوبة الرجوع لكن الإنابة الرجوع إصلاحا يبقى قلت لكم قبل كده إن أخطر حاجة في منزلة التوبة الاعتذار لما تتوب وتيجي تعتذر لربنا تعتذر له ازاي تقول له ايه تقول له ما كنتش اعرف لا كنت عارف ولا ايه يا حاج عمده كنت عارف هنكذب بقى هنيجي نتوب نكذب ما في ناس كده اما يجي يتوب يغلط نفس الغلطه اللي جاي يتوب منها هو كذاب جاي يتوب من الكذب يقوم يقول لربنا ما كانش قصدي وهو كان قصده ما كنتش اعرف هو كان عارف كنت ناسي وهو ما كانش ناسي كان متعمد بتكذب وانت جاي تتوب من الكذب اه الراجل اللي قتل 99 نفس وراح للعابد قال له انا عايز اتوب قال له مالكش توبه قتله جاي يتوب من القتل قتل الراجل هي دي الاشكال انك احيانا تيجي تتوب تعمل ايه تقع في نفس المعصيه اللي انت جاي تتوب منها هي دي المصيبه الكبيره فالاعتذار ده اخطر حاجه الاعتذار ده في التوبه تعالى بقى في ال في ال في الانابه الرجوع اليه اصلاحا كما رجعت اليه اعتذارا آه اللي ما يعرفش يعتذر ما يعرفش ينيب عشان تنيب تبصرة وذكرى لكل عبد منيب منيبين إليه واتقوه قضية الإنابة دي قضية خطيرة جدا الإنابة أن ترجع إليه إصلاحا كما رجعت إليه اعتذارا ما يكفيش الاعتذار لازم تصلح غلطك دي الإنابة لازم تصلح غلطك زي اقول كده واحد أذاني وضرني وغلط فيا وجاء أنا آسف أعمل إيه أنا بقى أنا آسف دي بقى أنا آسف دي ما تنفعنيش حاجة اللي ينفعني صلح غلطك هي دي احفظها كده وخليها قدام عينك دايما كلمة صلح غلطك اما تغلط ها صلح غلطك الاصلاح الرجوع اليه اصلاحا اذا حصل الانابة اذا صحت انابته انتقل الى التذكر قال الله وما يتذكر الا من ينيب التذكر ده يا جماعه موضوع في منتهى الخطورة التذكر ده وما يتذكر إلا من ينيب قال لك التذكر إيه لازم أن يعود بالتفكر على التذكر فينطق القلب ممكن تفهمني الحتة دي حاضر
صلى الله عليه وسلم صلى على الرسول تدفع كام صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ال- يا جماعة قضية التذكر ايه الإيمان ايها الاخوة عقيدتنا في الايمان ايه والكلام ده لازم تحفظه وتحفظه لولادك دي عقيدتنا عقيدتك ها الايمان قول وعمل قول وعمل يزيد وينقص لازم الكلام ده يتحفظ كده بالنص الايمان قول وعمل يزيد وينقص القول قولان قول القلب وقول اللسان فقول القلب اعتقاده ان ينطق القلب وربنا سبحانه وتعالى استنطعنا في ايات كثيرة في القرآن مثلا في, في الكم مرة اللي ورا بعضهم أإله مع الله لا إله إلا الله اهي هي دي ان ربنا بيخليك تنطق تقول لا إله, لا إله إلا الله وديك قلبك ينطق نطق القلب اللي هو ده بقى اللي هو في منزلة تذكر التذكر انك ترجع بالفكرة اللي هي التفكر في الاسماء والصفات على التذكر لا يزال الربانيون يعودون بتفكرهم على تذكرهم وتذكرهم على تفكرهم ويناطقون القلوب حتى ناطقت ان القلب ينطق ان قلبك ينطق وربنا سبحانه وتعالى يقول لك آه الله خير اما يشركون الله الله الله ربنا بيقول لك انطق قول الله الله ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن يدبر الامر الله هي دي الايات الكتير اللي في القرآن اللي بتستنطقك ها انطق انطق تفاعل مع القرآن خلي قلبك ينطق هو ده اعتقاد القلب ان ينطق القلب القول قولان قول القلب وقول اللسان قول اللسان نطق الشهادتين قول القلب اعتقاده ان ينطق القلب والعمل عملان عمل القلب وعمل الجوارح عمل القلب الحب حب الله الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والإنابة والإخبات والخشية كل الم... الأعمال القلبية دي عمل القلب وعمل الجوارح الصلاة والصيام والزكاة والحج وال... وتلاوة القرآن لعمل اللسان والأعمال الصالحة اللي بالجوارح ده الإيمان عشان كده لما نقول هنا في منزلة التذكر نطق القلب اللي هي بقى تحقيق الإيمان تحقيق الإيمان عشان كده المنازل ديت مرتبطة ببعضها إذا احنا قلنا المنازل الخمسة الأساسية يقظ والفكر والبصيرة والقصد والعزم دول كتلة واحدة نيجي على الأربعة دول كتلة واحدة اللي هي بقى دي اسمها مراحل الرجوع محاسبة توبة إنابة تذكر كده القلب ايه نطق نطق بدأ مراحل رجوع محاسبة وبعدين توبة وبعدين انابة وبعدين تذكر خلاص القلب ايه نطق القلب يبقى عدت المرحلة دي نبدأ في المرحلة الجديدة اللي اسمها بدايات النهوض نبدأ بقى مرحلة جديدة اسمها بدايات النهوض الاعتصام الاعتصام ومن يعتصم بالله فقد هدي هدي هي دي بدايات النهوض بقى ومن يعتصم بالله فقد هدي الى الصراط المستقيم كده بدأ يشوف ايه الطريق بدأ يشوف الطريق بداية النهوض هيمشي بقى ها اولها الاعتصام ان تعتصم بالله اللي احنا قلنا عليها صون الارادة قبضا الاعتصام اعتصامان اعتصام بالله واعتصام بحبل الله الاعتصام بحبل الله الكتاب والسنة الاعتصام بالله اللي هي جاية بقى في الفرار بعد الاعتصام ايه اول ما يعتصم بالله ويصون ارادته ويعتصم بالله يفر الفرار ممن لم يكن الى من لم يزل هو ده بقى هو ده معنى الاعتصام اللي انا بقول لك عليه ان ال- المنازل دي مرتبطة ببعضها متشابكة كده كلها يعني بمعنى ايه يعني اليقظة ديك اللي هي اول منزلة مرتبطة بالاعتصام اللي هي نمرة عشرة الاتنين مرتبطين ببعض جدا بمعنى ايه ان انت لما تتيقظ لو ما اعتصمتش بالله هتنام تاني بس مش هتفهم الاعتصام ده الا لما تنزل توصل لمنزلة الاعتصام فلازم تبقى ماشي بصفة مستمرة وبنقول انك انت بتمشي بالخمسة دول مع بعضهم لستة المحاسبة وتلم الاربعة دول مع بعض المحاسبة والتوبة والانابة والتذكر الاربعة دول مع بعض مع الخمسة وتطلع بالتسعة دول للاعتصام فانت طالع مش بتنسى اللي فات لا ده كله معاك ففي الاعتصام مش هيصح اعتصامك الا بالفرار اللي هو ايه الفرار ممن لم يكن الى من لم يزل اللي هو ايه سيدنا النبي صلي عليه ان سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال كان الله ولا شيء معه كان الله ولا شيء غيره كان الله ولا سماء ولا ارض ولا بحار ولا محيطات ولا انس ولا جن ولا ملائكة ولا عرش ولا كرسي ولا اي شيء كان الله ولا ولا شيء معه لما ربنا كان ولا شيء معه اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامة فيوميها الحديث بقى بقية الحديث وكان ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة يبقى قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ولا شيء معه كتبك مسلم أيوة قول الحمد لله ساعتها لما كتبك ربنا مسلم كنت انت عملت ايه مين اللي شفع لك عند ربنا عشان يكتبك مسلم ويكتب التاني كذا والتالت كذا والرابع كذا ان ربنا قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة كتب ان انت هتقعد القعدة دي وان هو سبحانه وتعالى يكرمك انك تسمع الكلام ده وغيرك دلوقتي قاعد بيشرب خمره او بيزني او نايم لما تفهم دي اللي هي الفرار ممن لم يكن من الناس دول كلهم الناس دول كانوا ايه يومها أموات لا شيء لم يكن شيئا مذكورا ما كانوش حاجة فانت ليه دلوقتي عامل لهم لازمة وعامل لهم وجود وعامل لهم حساب وعامل لهم آه، واخدهم اسباب كان الله ولا شيء معه فتفر من كل ده الى الله وحده تفر من كل ده الى الله وحده سبحانه وتعالى هي دي الفرار ممن لم يكن الى من لم يزل دي المنزله اللي احنا واقفين معاها بقى وشغالين عليها ان بدأنا الكلام عن الفرار صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انا كنت عامل حسابي صحيح ان انا آه، اكلمكم عن آه، القصد ال- ال- القصد لا يلقى عائقا الا قطعه ولا يدع حائلا الا منعه ولا وعرا حزنا الا سهله لما يصح قصدك بقى قصد لا يلتقي عائقا الا قطع قصد بقى قصد ايه ماضي قصد ماضي ولا يدع حائلا الا منعه اي حاجة تحول بينك وبين ربنا اركنها على جنب ولا وعرا حزنا صعب يعني الا سهله ال- ال- العزم بقى اللي احنا قلنا عليه المرة اللي فاتت استنارة ضياء الطريق بشحذ العزم اما تشحذ عزمك بيطلع شرار ناري ينور لك الطريق تمشي فيه اتنين استجماع قوى الاستقامة بصدق العزم صدق العزم يجمع لك قوى الاستقامة تبقى قوي على السير في الطريق الاستغراق في العمل الدؤوب بتقوية اخلاص العزم ان يبقى عزمك باخلاص لله سبحانه وتعالى ثم نزلنا منزلة الفرار الفرار من الجهل الى العلم عقدا وسعيا الفلا- الفرار من الكسل وقلنا التوبة من الكسل الى التشمير جدا وعزما ومن الضيق الى السعة ثقة ورجاء ثم انتقلنا الى الدرجة الثانية كنت لما قلت لكم مش هشرح منازل مش ه- مش هنقضي الحلقة في الكلام على منازل السائرين كنت هقول لكم ان منازل السائرين 100 منزلة كل منزلة ثلاث درجات كل درجة ثلاث منازل او ثلاث مراتب كل زي ما انتم شايفين كده ال- ال- الدرجة الاولى ثلاث مراتب من الجهل الى العلم ومن الكسل الى التشمير ومن الضيق الى السعه الدرجة التانية اللي احنا واقفين معاها بقى من الخبر الى اليقين هنا يأتي الكلام هنا المدرسة الربانية وصلنا لمنزلة الفرار ووصلنا الى الدرجة التانية اللي هي الفرار فرار الخاصة واحد من الخبر الى اليقين بعد المراجعة الخطيرة ديك الفرار الدرجة الثانية من الفرار من الخبر الى اليقين بيفهمك بقى الاعتصام ان اول درجة من الاعتصام الاعتصام بالخبر شفت بقى هي هي ازاي ان هي في الاعتصام هي في الفرار بس انت في الاعتصام نمرة عشرة في الفرار نمرة 11 انت ات- انت ترقيت انت كبرت انت مشيت انت قربت قربت من ربنا ما هي كده واسجد واقترب انك ما سجدت لله سجدة الا ورفعك الله بها درجة فلما ترتفع درجة بتقرب فبتفهم اكتر ففي الاعتصام الاعتصام بالخبر بتصديق الوعد والوعيد وتعظيم الامر والنهي وتأسيس المعاملة على اليقين والانصاف الاعتصام بالخبر اللي هو الاعتصام اللي هي سميناها اللي هي في قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا معظم المفسرين على م- ان معنى واعتصموا بحبل الله يعني القرآن حبل الله القرآن جاءت في حديث ضعيف ان اعتصموا بحبل الله الخبر الاخبار الايات والاحاديث اعتصم بالآيات والأحاديث استمسك بها في الاعتصام كنا بنقول ايه اول حاجة في الاعتصام بالخبر الاعتصام بالخبر استسلاما وإذعانا ان لما يجي قال الله نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا يبقى هي دي ال- الاعتصام بالخبر استسلاما وإذعانا إزاي قلناها المرة اللي فاتت أن تعلم أن العلم القائم بتمهيد الشريعة صادر من عين لا يخاف عواقبها الاعتصام بالخبر أن تعلم أن هذا الخبر اللي هو قال الله اللي هو أمر الله صادر من عين لا يخاف عواقبها يبقى دي نمرة واحد أن تعلم أن العلم القائم بتمهيد الشريعة صادر عن عين لا يخافه عواقبها يبقى اللي ربنا يأمر به هو ربنا هو الذي يعلم العواقب وهو الذي يدبر العواقب فلا تخف فترى من حقه من حق الله عليك أن تؤديه يقينا وأن تغضب له غيرة يبقى في الاعتصام الاعتصام بالخبر ازاي بقى يجي لك في الفرار تترقى من الخبر لليقين ازاي تؤديه قال لك تؤديه يقينا تؤديه يقينا يبقى عندك يقين فيه أن تؤديه يقينا إذا عاش مع الخبر بهذه الأحوال أن تؤديه يقينا وتغضب له غيرة استسلاما وإذعانا يترقى بالخبر ليصبح الخبر يقينا سيدنا إبراهيم عليه السلام لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى أيوة أنا أمنت بس عايز عايز أشوف أنتوا معايا ولا نايمين طب صلي صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم آمن بس هو عايز الدرجة اللي إيه؟ بعد الإيمان أشوف لكن ربنا عزيز جل جلاله لما قال له أرني قال له خذ أربعة من الطير سيدنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال له أولم تؤمن قال بلى ولكن ليحصل اليقين ليطمئن قلبي قال خذ أربعة من الطير صرهن إليك اجعل على كل جبل منهن جزءا ادعهن ائتينك سعيا جاب اربع طيور مختلفين وذبحهم وقطعهم وخلط لحمهم على بعضه وخد من كل آه، جزء حطه على جبل على ثلاث جبال وقال لهم تعالوا قاموا اتلموا على بعض كل لحم يتلم على بعضه والريش يتلم على بعضه وجوله ماشيين هو شاف حاجه ما شافش حاجه عشان كده ربنا قال له واعلم ان الله عزيز عزيز يعني لا يغالب عندك بقى في شريعة الإسلام إن الإسلام مراتب زي الثلاث مراتب اللي احنا بنتكلم عليهم دول درجة الإسلام قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الإسلام اللي هو الأعمال الظاهرة الصلاة والصيام والحج دي أعمال ظاهرة أعمال الجوارح دي الإسلام الدرجة الأعلى منها المرتبة الأعلى الإيمان أعمال قلبية قال أخبرني ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر واليوم الآخر وتؤمن بالقدر الدرجة الأعلى بقى من الإسلام والإيمان الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه هي دي بقى لما نوصل ليه الفرار اللي هي الفرار من الخبر الى اليقين اللي هي الترقي انه عالي درجة بعد ما كان الايمان بالخبر استسلاما واذعانا بقى كأنه يرى اللي هي درجة الاحسان ان تعبد الله ايه كأنك تراه هي مش معناها انك تراه لا ها كأنك كأنك تراه كأنك دي اللي هي حال شوف بقى هي دي فايدة المنازل منازل السائرين مدارج السالكين انك انت مش هتقدر تعمل كأنك الا بعد ما تمشي ال 11 منزله النهارده لما كنا بنقول في رمضان قبل ركعتين التراويح انت واقف والله ينصب وجهه الى وجهك في صلاتك فخليك واقف كأنك ترى جه واحد وقال طب انا يعني اتصور ربنا لا لا لا ده احنا قلنا ايه ها قلناها هنا اهي قلنا ايه الا يتحمل البحث عنها تعسفا اعلام التوحيد اللي هي اسماء الله وصفاته اسم الله القريب اسم الله السميع اسم الله البصير صفة الله انه آه، من اتاني يمشي اتيته هرولة من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا يبقى ينزل ويمشي ويهرول كل الاسماء والصفات دي الا يتحمل البحث عنها تعسفا ولا يدعي عليها ادراكا وتوهما ولا يتكلف لها تاويلا ولا يتجاوز ظواهرها تمثيلا يبقى كانك مش حقيقه انك انت شايف ربنا لا كانك شايفه يعني ايه كانك كان دي حال حال قلبي مش فعل جوارح ده حال الصحابي قال لي سيدنا النبي ايه قال له ايه ت- نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار كأن رأي عين هي دي لما اقول لك ان الله جل جلاله ينصب وجهه الى وجهك في صلاتك كأنك شايفه يعني كأن رأي عين كأن اللي هي قال ايه الرسول قال صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالوا نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين فقال لو تدومون على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات يبقى سمى كأن رأي عين حالا سماها ايه حال ايه هو بقى الحال انك لما كأنك شايف ربنا كأنك حال قلبك ايه في واحد عاصي ومذنب ومفرط يبقى لو شاف ربنا هيبقى حال قلبه ايه وهو شايفه خايف ومرعوب و- وهموت في جلدي واحد تاني بيحب ربنا ومشتاق يشوفه يبقى حال قلبه الشوق واحد تاني م- مقصر في الطاعات و- و- وشايف نفسه مش شادد حيله يبقى حاله الحياء يبقى هي دي يبقى كأنك ترى الله حالة قلبك لما كأنك مش المقصود بيها انك تتصور انك شايف ربنا قدامك لا المقصود بيها حالة قلبك لو انت شايفه اما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا انكم لن تروا ربكم حتى يتم حتى تم... فلازم تعرف كده انك مستحيل حد يشوف ربنا في الدنيا وانت ممنوع من التصور كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك قال سبحانه وتعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نثبت انه سميع بصير ونثبت ليس كسمعنا ولا كبصرنا وليس كأي سمع انت شفته ولا أي بصر انت تعرفه الله عز وجل فلذلك مفيش مجال انك تتصور انك شايف ربنا لا وانما حال قلبك خايف ومرعوب ولا مستحي ومنكسر ولا محب ومشفق ولا مشتاق ومريد تريد هو ده حالة قلبك في الحالة دي فلذلك نقول ايه ان احنا وصلنا بقى الى كأنك لا انك تراه فهذا مستحيل الرسول صلى الله عليه وسلم سمى كأنك حالا فحالك كأنك تراه لا انك تتوهم انك تراه او تتصوره او تتخيله الله ينصب وجهه لوجهك في صلاتك عشها تحقيقا كأنك كأنك ترى ليس بالتصور ولا بالتوهم ولا بالتخيل ولكن لو أنك تراه ماذا تصنع رؤيته في قلبك وأنت في هذه الحال حال قلبك لو رأيته الفرح بالله ولا الخوف والوجل من الله ولا الحياء من الله ولا الرعب ولا الانكسار ولا الشوق حين يراك الله سبحانه وتعالى فإنه ينظر إلى قلبك إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم فالله ينظر إلى قلبك ليرى حال قلبك حين كأنك تراه هي دي درجة الفرار تبقى كده فررت إلى الله هي دي مرحلة الفرار إلى الله سبحانه وتعالى ثم الدرجة اللي بعدها الفرار من الشكليات والمظاهر إلى الأصول والحقائق الفرار من الشكليات والمظاهر إلى الأصول والحقائق بمعنى ان الانسان في البداية عند اليقظة وعند الفكرة بيبدأ يغير شكليات ومظاهر في حياته كان حليق يبدأ يعفي لحيته كان بيلبس محزق وملزق يبدأ يلبس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم القميص والعمامة ويظبط شكلياته بيته فيه آه، محرمات تليفونه فيه محرمات كل دي ايه دي الشكليات والمظاهر لما يمشي ال 11 منزلة دول يبدأ بقى مش التغيير في الشكل مش التغيير المظاهر والمناظر وإنما تغيير الجوهر بقى من جوه اللي هو إلى, الم... إلى الأصول والحقائق اللي هي إيه آمنت كلام حقيقة إيمانك إيه بقى التزمت ده كلام حقيقة التزامك ايه بقى انك تبدأ تفهم حقيقة الامر تبدأ تفهمه وتحققه ان لكل قول حقيقة تبدأ تحقق حقيقة ايمانك حقيقة التزامك حقيقة اسلامك تبدأ تحقق الصلاة قلنا المرة اللي فاتت برضو ان القيام للقنوت والركوع للتعظيم والسجود للذل والخضوع انت تبدأ تحقق المعنى في صلاتك تبدأ تحقق المعنى في الذكر انت عارف يعني ايه سبحان الله يعني ايه سبحانه هو ده ان انت بتقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قال سبحان الله وبحمده حين يصبح وحين يمسي مئة مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر طيب انت لما بتقولها عارف انت يعني ايه بتقول ايه سبحان الله وبحمده يعني ايه سبحان الله وبحمده حضور قلبك اثرت وانا بقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده تأثيرها ايه في قلبك ما هو مش مطلوب مجرد نطق باللسان دي شكليات دي مظاهر حقيقتها بقى عملت ايه في قلبك عشان يغفر لك ما تقدم لما بتقرأ القرآن حال قلبك أثناء تلاوة القرآن لما تفهم يعني ان القرآن ده كلام الله يعني ربنا تكلم به يعني وانت بتقرأ القرآن كأنك تسمعه من الله كأنك قاعد قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وشايف لما نزل عليه الوحي ايه اللي حصل له وتأثير تأثير نزول القرآن على النبي اللي هي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لرأيته يبقى هي دي كأنك تراه حين نزل القرآن على جبل هي دي الفرار من الشكليات والمظاهر إلى الأصول والحقائق جزاكم الله خيرا أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين